الإله الواحد أمين إزاي الواحد ممكن يشوف ربنا في الورطات أو وقت اللخبطة أو بمعنى تاني ساعات الواحد يقول ليه الدنيا لخبطت قوي كده وإزاي اللخبطة دي ممكن يطلع منها حاجة كويسة مش عاوز أسميها تجربة لأن التجربة غالبا مش أنا السبب ولا المشاكل العادية لا الواحد بيورط نفسه أحيانا يورط نفسه يعني هو شايف ان هو السبب في اللي وصل له وشايفها بطريقة واضحة غير مجرد احساسه ان هو وحش لا شايف ان في قرارات كتيرة خدها لخبطت له الدنيا خالص هل في الوقت ده ينفع ربنا يظهر او يتدخل ينفع من اكتر الناس في التاريخ الكتاب المقدس اللي ورطوا نفسهم اللي بهدلوا نفسهم شمشون الجبار شخصية شمشون دي شخصية محبوبة للأطفال إنما الحقيقة لو درسناها شخصية عميقة جدا وقريبة قوي لضعفنا يعني على قد ما هو جبار على قد ما كان ضعيف جدا وهو اللي بهدل نفسه مش ربنا خالص وفي الآخر خالص ربنا عرف يتدخل يعني أو سمح لربنا أنه يتدخل صح فكمل رسالته في الآخر وحسب من ضمن رجال العهد القديم لكن كان ممكن يضيع خالص شمشون ده تعرفين قصة شمشون ببساطة أنه اتولد بمعجزة تلاقوها في قضاة 13 لغاية قضاة 16 أربع إصحاحات بيحكوا لنا حكاية شمشون أول إصحاح ده بتاع ميلاد شمشون عشان يقول لنا بس أن الولد ده اتولد بمعجزة ومعجزة عظيمة أن المسيح ظهر لأبوه وأمه يقول لهم هديكوا شمشون فيعني كانت حاجة في التاريخ المبكر ده يعني مش كتيرة وخلي بالكم شمشون ده قبل ربنا يسوع بحوالي 1200 سنة يعني احنا في فجر التاريخ بدري قوي يعني قبل قبل داوود وقبل سليمان وقبل الناس دول في زمن اسمه زمن القضاء بعد موسى على طول يشوع جه زمن القضاء في الوقت ده البلاد اليهودية بلاد فقيرة كلها بلاد ريفية وعايشين حواليهم الفلسطينيين وفي صراع مستمر قديم قوي بين اليهود والفلسطينيين شمشون بعد كده انتوا عارفين حياته ببساطة انه يعني اتربى كشاب وكانت امه علمته انه شعرك ده هو علامة ندرك ان انت مختار من ربنا تأدي رسالة للشعب فما تحلقش شعرك خالص لان شعرك علامة الندر ده ارتباط بينك وبين ربنا هو حافظ على الحتة دي بس ما حافظش على حاجات كتيرة بقى ما كانش يهودي متدين الحقيقة لو قريتوا حياة شمشون تلاقوه ما ينفعش يكون قائد روحي لأن أظهر صفاته عنده عيبين كبار قوي عصبي جدا أو مندفع وبعدين جسده هو اللي بيحركه فشمشون للأسف كان عايش يعني من من زوجة إلى زوجة أو من مرأة إلى مرأة في الوقت ده صحيح يجوز تعدد الزوجات كان مقبول شوية عند اليهود في الأول لكن مش الزنا ومش العلاقات مع وثنيات ده مرفوض تماماً والعلاقة بالوثنيات مرفوضة تماما فما نقدرش نجمل الصورة ونعتبر شمشون بريء لا شمشون مش بريء لأنه كان عارف كويس شريعة ربنا وكان عارف كويس أنه ما يليق وما لا يليق لكن ما كانش ملتزم به ومع كده ربنا فضل سايبه في قوة فترة طويلة قوي عشان يكسفه لكن هو ما كانش بيتعلم الدرس ده فاكرين الآية بتاعت روميا اللي بيقول فيها أم تستهين بلطف الله وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة يعني ربنا لما بيطول باله على واحد ماشي غلط ده مش معناه أن ربنا موافق على الغلط لا ده معناه أن ربنا باله طويل فعمال يدي فرصة مستخسر الإنسان يهلك أو يضيع تعالوا نقول أن شمشون وقع في ثلاث أخطاء كبار أو ورط نفسه عن طريق ثلاث أخطاء كبار لو اتعكست الأخطاء دي سهل نشوف فيها ربنا أول خطأ كبير هو أنه ما كانش بيتعلم من أخطائه أول قضية هنتكلم فيها أنه ما كانش بيتعلم من أخطائه كلنا ممكن نغلط وحتى لو أخطاء كبير إنما ربنا بيستنى نتعلم من أخطائنا لأن لو اتعلمت من أخطائك مش هتتورط زيادة إنما الخطأ يجيب نفس خطأ هو نفسه الخطأ يتعاد يتعاد يتعاد أنت كده بتغرق نفسك ودي أول مشكلة بتبقى في حياتنا إن إحنا بنغلط نفس الغلطات ونعودها وما بنتعلمش آه شمشون كان متميز وكان ممكن يبقى حياته مليانة إنجازات أكتر من كده كتير قوي يعني الراجل ده كان عنده صحة بدنية جبارة طبعا وكانت دي علامة حضور ربنا معاه أو علامة بركة ربنا ليه أنه كان مخلص كان في قوة غريبة كان طبعا طول بعرض زي أي شاب يفتخر بالحتة دي وكان المفروض بينه وبين ربنا عهد علاقة مع ربنا وإن كان هو ما كانش محترمها أو يعني يعتبر مختار من ربنا كلها امتيازات بدل ما يستغل الامتيازات دي شمشون كانت إرادته ضعيفة أوي كان مستسلم لضعفاته ما بيحاربهاش ما بيقاومش الاندفاع اللي عنده وما بيقاومش الغريزة اللي جواه أول ما تقروا مثلا إصحاح 14 يقول لك إيه كان بيلف مع أبوه وأمه فعجبته بنت فلسطينية قال لهم عاوز أتجوزها قالوا له يا ابني ما ينفعش راح خدها من وراهم غصب كده بعد شوية أبوها طبعا الوثني لقاه غاب اتأخر عليها راح إسرائيل ما رجعش جوزها لواحد تاني فبداية بقى إيه مشاكل وعداوة وبعدين قال لك بزيادة الجواز مشي في سكة من غير جواز كلها لخبطة كل دي كانت تداعيات لواحد ما عندوش فرامل بيغلط ومش بيحاول يصلح الغلط كأننا نقدر نقول أسوأ عدو لشمشون نفسه أسوأ عدو شمشون الحقيقة كانت الظروف معاه كويسة قوي راجل صحة وفي الوقت ده الناس بتدور على شخص يقود الشعب وربنا اوريدي مختاره من الأول فكان عنده فرصة يبقى راجل فاضل وصالح و... لكن هو كان مستهتر فأول مشكلة كانت أنه ما بيتعلمش من أخطاء نفس الخطأ كان بيتكرر على الأقل في حياته ثلاث أربع مرات يجوز اتكرر أكتر من كده لكن الكتاب المقدس ذكر نفس نوع الخطأ أكتر من مرة اللخبطة مع ستات أكتر من مرة العصبية والاندفاع أكتر من مرة كان العيبين الكبار اللي عنده هم دول الحاد الطبع وكان محكوم بشهواته زيادة وما كانش بيقاوم مثلا موقف من المواقف في قضاء 14 شمشون كان بيحكي لهم بيحكي لاصحاب مراته الوثنيه كان كده في اسبوع الاحتفالات بالجواز يعني قال لهم لا احاجينكم احجيا يعني اقول لكم في الزور لو حللتوها في سبعة ايام الوليمه اديكم 30 قميص و30 حلم لو ما حلتوهاش اخد منكم 30 قميص وقال لهم بقى الحكايه اللي حصلت معاه كان قبلها على طول وهو ماشي طلع عليه اسد من فتره وعرف يغلب الأسد وبعد شوية جثة الأسد ابتدت يعني تلخبط خالص لما قرب من الجثة بتاعت الأسد بعدها بكم يوم لقى منظر غريب إن النحل عمل عش نحل جوه جوه بطن الأسد يعني ولدرجة ابتدى يطلع عسل وهو كان جعان قوي فخد إيه لحسة عسل فقال لهم بقى الفزورة من الآكل خرج أكلا ومن الجافي لأنه كان جيفة يعني خرجت حلاوة طبعا كلام ما يجيش في العقل فما حدش عرف فسبعة أيام متغاظين إن هم مش عارفين الفزورة وطبعا دول ناس ما يحبوش يخسروا فابتدوا يزنوا على بنتهم الفلسطينية لازم تقرري لازم تقرري هو ضعيف بقى في الحتة دي فضلت تقرر فيه تقول له انت مش بتحبني بتحبني القصة اياها دي لسه هتتكرر مع دليلة بعد كده و أم في الآخر قال لها هو يعني ما هو الأسد والنحل وال... ف قالوا له طب ما هو هم حلوا الإشكال فلما حلوا هو اتغاظ هم عرفوا هو عرف إن هم عرفوا عن طريق مراته فمن غزه يعمل إيه؟ مطلوب منه 30 جلابية و30 حلة راح موت له 30 واحد وخد هدومهم ربنا عاملك مخلص للشعب مش قتال قتلة ولا مفت... يعني تصرف برضو ايه صحيح ربنا سايب العداوة تشد بين اسرائيل والفلسطين بحكمة من ربنا بس التصرف نفسه فيه اندفاع وفيه همجية و... وفي حاجة ذاتية كده مش بيشا... مش بيدافع عن ربنا يعني ولا على شعب ربنا ده حاجات شخصية خالص وشغل عيال يعني تقدر تقول كده تحس اللخبطة ونفس الاندفاع ده حصل بعدها بمرتين تاني وثلاث أربع قصص بالنوع ده إنه يتنرفز يروح يحرق حقول كل الناس مرة تاني يتنرفز يمسك لحية حمار يقعد يشوط في الناس يموت له واحد كذا, كذا واحد والحاجات دي ما كانتش حروب يعني دينية يعني مش ما بيدافع عن شعبه تجاه شعب الفلسطينيين لا الحقيقة كل المواقف الأولى دي ما كانتش مواقف للخدمة مثلا نقدر نعذره ولا حاجة من الأمثلة أنه قتل 30 واحد وبعد كده ولع في النار في حقل وقتل حوالي ألف واحد إنما كل ده ما كانتش سلوكيات مظبوطة يعني كان كلها اندفاع وكلها وراها علاقات خاطئة عارفين شمشون ده زي شاب مراهق مندفع في قوة جسدية فظيعة لكن ما فيهوش دماغ أو بلغتنا ما فيهوش روحانية في الأول كان كده على الأقل فأول رسالة عاوزين نقولها حاسب من تكرار الخطأ اللي هيورط الواحد فينا مش أول غلط ولا تاني غلط ربنا رحمته واسعة إنما لما الواحد بيسوء فيها لما بتوصل معانا ان الواحد بيقول انا كده لا انت كده يبقى ضعت لا ربنا عمال يدي فرص عشان تصلح نفسك ما تورطش لزيادة انتوا عارفين نهايته كانت صعبة في الاخر شمشون كان عارف انه بيلعب بالنار يعني اتقرص من الستات الوثنية كتير قوي كلهم لعبوا بيه ومع كده كل مرة يقع في نفس العيب قلبه يقول له هي دي يقوم يحبها ويمشي وراها وتذله وتلعب بيه لغاية ما جت قصة دليلة انتوا عارفين بقى دليلة دي كانت مكارة قوي وهم بقى ابتدوا يشيلوا منه لأنه قتل ناس كتير فلسطينيين قالوا لها لازم نعرف سر قوته وتحسوا كأن عقله راح منه تقوم تربطه مثلا بحبال ويصحى يعمل كده يقطع الحبال طب ما هي بتربطك عشان تخلص منك بعد كده ومع كده ما يفضل يستأمنها تاني وبس ما مش عاوز يقول الحقيقة ومش عارف يجي تربطه بايه وتربطه بايه كل ما يقول لها حل تعمله ويطلع مش مع يعني مش حل وكل مره الفلسطينيين يلوموها ازاي ما عرفتيش تحسه غشيم يعني بانت خلاص غرضها انها عاوزه تذلك وهتقول لاهلها على الغرض وهتضيعك و... ما تقولش اللي بينك وبين ربنا راس مالك الحته الوحيده اللي فاضله ان ربنا كان مختارك وعلامه ندرك شعرك زي عارفين واحد ايه يا جماعه يعني عمال يعمل كل اخطاء الدنيا ووقف عند الارتداد يعني خلاص فاضل له خطوه ويسيب الايمان مثلا او عمال يحمي نفسه وفي خطوه هتخليه drug dealer مثلا يعني حاسب طب ربنا رحمته واسعه عمال يحوشك بلاش تكملها للاخر بلاش تكملها انما هو ما كانش بيتعامل احنا ساعات نعمل نفس الكلام يعني قبل ما تلون وشمشون وتحسوا ان هو يعني مفتري للاسف كلنا ساعات نفس الخطأ يتعاد يمكن آلاف المرات يعني واحد مثلا بيكذب وبعدين الكذب عمل له مشكلة زوجية أو عمل له مشكلة في علاقاته أو في البزنس وكان هيضيع سمعته وربنا لطف يرجع يكذب تاني غلطة صعبة والمفروض ما تتكررش وكفاية تكرار الخطأ هو اللي بيورط الإنسان ودي غلطة لازم الواحد بسرعة ياخد منها موقف وبعدين الواحد ساعات يقول لنفسه ايه طب معلش مره كمان يفوت لنفسه شويه ساعات الواحد فينا يعذر نفسه يطبطب على نفسه شويه احنا نعرف نشد على الناس بس ما بنعرفش نشد على نفسنا نعرف نلوم الناس وما بنعرفش نلوم نفسنا كفايه وده اللي بيخلي الواحد ما بيتقدمش في حياته والبهدله دي كترت في حياه شمشون وربنا على فكرة بيوعد الشخص اللي بيقع يعني ربنا مش بيلوم الإنسان لما بيقع بس بيبقى عاوز يقول له أنا إيدي اهي يلا مد إيدك هات إيدك نمشي ربنا بيبقى في الوقعات حتى المكررة متجاوب جدا يعني مثلا يقول لك إيه أنا بلاش تستسلم للفشل هنقوم هتتحل ليها حل ما توقفش عند الخطية دي جرب تاني حاول تاني ساعات الواحد ما بيكونش عاوز لكن ربنا مش من النوع اللي ايه يفضل يقول لك كده كده تعمل كده تاني اللغه دي مش بتاعت ربنا ربنا يعني ايجابي جدا يبصش ورا ابدا كل ما تقع يقول لك ما حصلش حاجه تعالى بكره بقى ما تيجي نجرب تاني حاول تاني وبعدين ربنا لما بيقول لك حاول تاني ما بيقفش بعيد بيقول لك طب هات ايدك يعني ربنا بيعرض معونة أو قوة يساعد بيها الواحد يطلع اديني ايدك وانا اساعدك قرب مني وهتشوف يعني مش بس بيقول لك اطلع منها بلاش لكن كمان بيعرض مساعدة في نفس الوقت ربنا بيوعد بالنصر يعني بيقول لك لو معايا لازم هتغلب هخليك تغلب هتغلب بس ما تسيبش ايدي للأسف كل الحاجات دي حضور ربنا وعد ربنا معونة ربنا دعوة ربنا للمحاولة تاني كل ده ساعات ما بنهتمش بيه تاني مشكلة كبيرة كانت في حياة شمشون المصيدة التانية الجو اللي حط نفسه فيه الغلطة الكبيرة اللي كانت في حياة شمشون انه ما ربطش نفسه بناس روحيين ربط نفسه بناس وثنيين مع انه رجل الله المفروض اختيار الاصدقاء او اختيار الجو اللي تعيش فيه له تأثير فظيع على حياة الواحد فأول غلطة كانت أنه ما بيتعلمش من أخطائه أخطائه بتتكرر زي ما هي وده اللي بهدله تاني غلطة أنه ما اختارش الظروف اللي يعيش فيها استسلم لعلاقات أو جو أو أصدقاء ما لهمش في ربنا خالص طبعا الناس دي ليها لغة واللغة والكلام بيدخل العقل والعقل بيحول على القلب وبقى شمشون تحسه مجرد شخص قوي عنيف انما ما سمعناهوش بيصلي خالص يعني ثلاث اربع اصحاحات ما فيش غير اخر لحظه في حياته اللي صلى ولما صلى اشتغلت الدنيا صح انما ما كانش بيصلي خالص منين انت راجل مختار وشعرك وابوك وامك شافوا ربنا يسوع وولدوك بمعجزه وقصه كبيره ما فيش ريحه الصلاه ما فيش ربنا لان الناس اللي حواليه ما حدش فيهم يعرف ربنا احنا بنتاثر باللي حوالينا بلاش ننكر الحقيقة دي للأسف إن إحنا بن بنقاوح في الحتة دي ونقول إحنا هنعمل علاقات هنخرج هنروح المكان ده هنسهر السهرة دي هنعمل كده بس مش هنتأثر لا طبعا مش ممكن مفيش حاجة اسمها مش هتتأثر الجو بيفرض نفسه عليك المشكلة الأكبر إن مع دخول التلفزيون والدش وال... إحنا مش بنطلع بره للناس هو الناس جت عندنا وعايشة معانا في بيوتنا يعني. بقى هم دول أصحابنا الممثلين واللي ما احنا ساعات نقضي معاهم وقت اكتر من وقت قرايبنا واولادنا فطبيعي انت بتتاثر بالاخلاق اللي معروضه عليك في السينما والتلفزيون والديش والكمبيوتر طول الوقت ما هو ده الجو اللي انت حطيت نفسك فيه يا ترى اصحابك بيعطلوك عن ربنا ولا لا ده سؤال مهم الموبايلات اللي بتيجي بتاخد قد ايه من وقتك ومن دماغك بتملى دماغك بايه كلام على الناس نميمه وادانه ولا كلام فيه فايدة ليك حد من اللي حواليك بيشجعك على الكنيسة على التوبة على الخدمة ولا كل الجو اللي حواليك بيرجعك لورا هل أصحابك بيطلعوا أحسن ما فيك ولا للأسف بيزودوا أسوأ ما فيك الصديق الوفي أو الشريك الوفي يطلع أجمل ما فيك ما يطلعش أسوأ ما فيك دايما اللي يحبك يعمل كده المصيدة الثالثة أو الخطأ الثالث لشمشون إنه ما خدش حياته مع ربنا سيريس ما كانش واخدها جد كان عنده نوع من الاعتمادية إنه أنا كده كده عايش بدعوات أبويا وأمي أو أنا كده كده بتاع ربنا مش هيحصل حاجة أو أنا مش من النوع اللي اتغلب انا ربنا معايا حتى لو ما عملتش حاجه ما كانش واخد حياته مع ربنا بالتزام بجديه كان واخدها بميوعه بسطحيه كان عارف ان ربنا مستني منه رساله ما اهتمش بيها ودي غلطه مشهوره ان احنا ساعات تبقى علاقتنا مع ربنا علاقه سطحيه ومخدرين ضميرنا على كده وقابلين على كده يعني مستقرين مش عاوزين نغوط مش عاوزين ناخدها سيريس يعني الشغل يبقى جد في مشاكل ناخدها جد انما العلاقه مع ربنا تقلب جد قوي كده مش عجبانا الفكره دي وده طبعا الثغره الثالثه في حياه شمشون اللي ورطته وبهدلته تمام شمشون كان عايش لنفسه مين لي لمزاجه بيفكر ايه اللي يبسطه ويعمله شمشون ساب شهواته ورغباته تتحكم فيه وفي افعاله عمره ما فكر ربنا عاوز مني ايه سؤال ما بيشغلوش خالص ولو شغله ما يحبش يرد عليه لو اتسأل السؤال ده ما بيهرب من إجابته وكانت ال- النتيجة بقى في الآخر أن شمشون حصد ما زرعه يعني النتيجة في الآخر لما بقى دليلة فتشت السر والجماعة الفلسطين طلعوا عليه وبقى إنسان عادي بقى خالص فقعوا عينيه وبهدلوه وبقوا مشغلينه زي الطور في الساقية ذل بقى ما هو كل ده هو اللي جابه لنفسه ربنا طول بقى له كذا سنة وهو عمال يلخبط وعمال يقع وعمال ينزل وما بيسمعش ما بيقبلش رسالة من ربنا حاطط نفسه في جو كله فاسد اتدهور لغاية ما بقى زي الحيوان في السقي إنما الفترة اللي بقى فيها متبهدل كده كانت فترة توبة رجع لعقله زي الابن الضال كده الفترة اللي هو بيزق فعلا كان بيزق الساقية أو الطاحونة يعني هم اعتمدوا إن لسه في عضلات آه، فمشغلينه زي الحيوان عشان يسخروا منه يبدو ان الفترة دي مع الذل اللي فيها كانت كافية لتوبته فوقته بالرغم انه خسر عينيه وخسر اهله وخسر خلاص طموحاته وخسر رسالته في اعتقاده هو ربنا هيرجع له رسالته لكن هو كان حاسس انه خسر كل حاجة وانتوا عارفين بقى الموقف انه ابتدى الشعر ينبت دي كانت رسالة كده في قضاء 16 اخر اصحاح في حياة شمشون كان مقصود بيها ايه انه لفترة الانكسار دي هي اللي كانت ابتدى الشعر ينبت تاني يعني القوة ابتدت ترجع يعني معونة ربنا ابتدت ترجع عهد ربنا ابتدى يرجع الدور اللي كان مطلوب منه ابتدى يرجع حتة بحتة الفلسطينيين مش واخدين بالهم افتكروا ان القصة خلصت وانه يفضل طول عمره حيوان في ساقي انما هو مع شهور من التوبة ابتدى يستعيد قوته الروحية اللي كانت منعكسة على جسده يعني وهنا بقى حصل الموقف التاريخي ان شمشون جابوه في عيد للفلسطين عيد الاله بتاعهم عشان يرقص ويلعب قصادهم يذلوا فيه هنا بقى صلى الصلوة التاريخية بتاعته وقال له يا رب مش طالب غير تسمعني المرة دي بس خليني أنتقم لنفسي من اللي حصل وانتقم لشعبك ولاسمك أنا اللي جبته لنفسي أنا مش طالب أعيش تاني بس أنا طالب أعمل اللي كان المفروض أعمله طول حياتي عاوز أعمل رسالة عاوز أنتقم لش- من الشيطان اللي ذلني سيبني أنتقم قويني المرة دي بس أنت كنت بتقويني من غير ما أصلي وكنت مديني قوة وأنا ما كنتش بعمل معاك حاجة المرة دي أنا بطلبها منك وبعدين فاكرين القصة قال للصبي اللي بيجره اس- خليني أسند على العواميد ده بعد ما رقص قدامهم وبعدين كانت زي حاجة بقى المباني القديمة بتاعتهم دي في عمودين كبار في النص كده وهو بعد الصلوة دي بقى, بقى, بقى أكتر ما عنده يعني زق العواميد دي وقعت اتطربقت الدنيا وكان العدد over لانه كان عيد كبير فبيقولوا كان في ناس في البلكونه او في الدور الثاني كله وقع في بعضه وكان يعني آه، هلاك للفلسطينيين اللي زلوه لكن شمشون راح معاهم بس انتهت انتهت حياته في موقف بالنسبه له مشرف انه لاول مره يعمل رسالته كقاضي لاسرائيل القاضي يعني قائد ينتقم من الاعداء هي دي كانت المفهوم بتاعته فبما انهم بيهينوا الشعب وبيموتوا الناس كان المفروض ينتقم منهم يعني يبقى ثلاث اخطاء كبار بيورطوا الواحد واحد كان ايه فاكرينه تكرار الخطأ زي ما هو اتنين اختيار الاصدقاء ثلاثة عدم الجدية مع ربنا نفتكر في الاخر بقى ان ربنا ما بييأسش مننا ابدا يعني اللي يبص على شمشون جوه الساقية جوه الطاحونة يحس ان القصة خلصت وبقت قصة يا خسارة يعني انما هي ما خلصتش التوبة بتعمل سحر بتعمل معجزات بتغير الاوضاع كلها بعد ما تقص شعر واتذل وبقى حيوان وراحت عينيه عمل اللي ما كانش عارف يعمله قبل كده فهو حد ييأس it's never too late مع ربنا يجوز a bit late مع الدنيا في حاجات خلاص راحت مش هتقدر تصلحها مع الناس اللي حواليك لكن مع ربنا لا هتفضل دايما عندك فرصة انك تصلح موقفك وتستعيد رسالتك بس عاوزة توبة بجد توبة صادقة يعني فيها ندم على اللي فات وفيها رغبة ان اللي جاي يمشي غير امبارح والتوبة لازم تتحول الى صلاة ما ينفعش الواحد يتوب مجرد متضايق من نفسه لا يا رب سامحني ساعدني سامحني على اللي فات وساعدني على اللي جاي تالت حاجة اطلب معونة ربنا هيقدر ي- يعمل اللي انت معرفتش تعمله لوحدك وساعتها هتشوف ربنا بقى كل غرضي في الحتة دي ان شمشون مع كل اللي كان فيه ما كانش شايف ربنا في الاخر شاف ربنا شاف ربنا هو ما عندوش عينين شاف ربنا لما زق العواميد والدنيا وقعت شاف ازاي ان ربنا طيب و- وسامح على كل اللي فات بكل اللخبطه اللي حصلت ساعات الواحد يبقى حاسس انه ملخبط زياده قوي ويجي له فكره كده غ- غلط ان ربنا ما بقاش بيحب الكلام ده مش مظبوط ربنا ما بيعرفش ما يحبش افتكروا دي ربنا ما بيعرفش ما يحبش هو الله محبه فما بيتغيرش في الحته دي هو ما بيتغيرش منين ما تروح لربنا هتلاقيه محبه في أي لحظة في أي وضع مهما كنت عامل المهم أنك تكون رايح له، تكون عاوزه تكون بتطلبه أول ما شمشون ابتدى ي- يرجع لربنا ويسلم له ويفكر فيه ويسأله أنت عاوز إيه وطبعا الخطايا خلاص وقفت كده كده والأصدقاء راحوا لحالهم وابتدت حياته مع ربنا تبقى جد رجعت له كل القوة الروحية وبقى من أبطال الإيمان اللي ذكرهم بولس في عبرانيين 11 وتحول شمشون من كانت هتبقى قصة مزعجة عن واحد مختار هلك إلى واحد مختار وصل السماء بنجاح احنا عندنا ناس ربنا اختارهم بس ما كملوه زي شاول الملك زي يهوذا إنما شمشون في القصة دي هو وقع خالص وقام تاني وعشان كده شمشون مذكور في لستة القديسين الكبار في عبرانيين 11 في العهد الجديد كأننا في العهد الجديد مش بنبص على كل ال history اللي فات ال history مش حلو قولت عمال ياكل في الناس ويخبط في الناس ويرزع في الناس ويعمل علاقات و... كلام محدش فينا يقدر يقول ده رجل الله ما تمشيش معاه خالص إنما النهاية لا النهاية تخلينا ننسى كل اللي فات دي طريقة ربنا في التفكير ودي شيء مشجع جدا إن الواحد يفهم إن ربنا دي طريقته انه كل السنين تتنسي ويفضل بس الجزء المشرف من الحياة هو ده الريكورد اللي يفضل في السماء ده شيء مفرح جدا ده اللي يخليك تشوف ربنا الطيب اللي يقدر يطلع من الجافي حلاوة لإلهنا كل مجد وكرم والأبد أمين